الله تعالى والتقوى سر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد وأشهد أن خير من سجد وقام لله وركع وقنت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإخوتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء تكلمت قبل عن حوالي 33 شخصية من أفزاز المسلمين تكلمنا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وعن بعض القادة الفاتحين ورأينا والحمد لله رب العالمين أننا نملك تاريخا أنضر من الورد وأزهى من الزهر وأحلى من ابتسامة الطفل الوليد وأجمل من القمر في ليلة البدر وأبيض من اللبن وأنصع من الثلج عندنا في أمتنا قادة فاتحون علماء ربانيون عباد زاهدون نملك في أمتنا شبابا أخيار وأطفالا أبطال ونساء قانتات صالحات عابدات ويكفينا من الشرف والفخر والمكانة أننا من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووالله ثم والله ما للتاريخ سوانا رسم وما للدنيا من غيرنا طعم فالحمد لله على أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أحبتي في الله لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة مع رجل من زمان العزة لقاؤنا مع رجل من زمان العزة فمن هو يا ترى لقاؤنا مع بطل من أبطال الإسلام مع قائد من القادة العظام الفاتحين فمن هو يا ترى لقاؤنا مع السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني وهو السلطان السابع في سلسلة خلفاء آل عثمان في الدولة العثمانية عنوان الحلقة السلطان محمد الفاتح السلطان محمد الفاتح ألقابه يلقب رحمه الله تعالى بالفاتح وبأبي الفتوح وبأبي الخيرات وبعد فتح القسطنطينية لقبوه أيضا بقيصر ظل رحمه الله يحكم الأمة الإسلامية لمدة ثلاثين سنة كانت كلها على المسلمين عز وبركة وخير وسؤدد وشرف وسمو فرحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ميلاده ولد السلطان محمد الفاتح في ليلة السابع والعشرين من رجب الله الله ولد في ليلة السابع والعشرين من رجب في عام 835 هجرية وكانت رحمه الله فيه نجابة ظهرت مخايلها عليه منذ نعومة أظفاره يتوقد نباهة ويتوقد ذكاء دفع به أبوه إلى أهل العلم حتى يحفظ القرآن وحتى يتفقه في الدين على عادة أبناء الملوك المسلمين الصالحين في هذا الزمان وفي كل زمان لكنه مع الأسف كان لا يمتثل لأمرهم يتكاسل عن حفظ القرآن يتكاسل عن درس الفقه كان يتكاسل ويتقاعس شأنه كشأن الكثيرين من الأطفال حتى أنه لم يقرأ شيئا ولم يحفظ شيئا من القرآن حتى تخطى حتى اقترب من العاشرة من عمره وتخطاها فغضب أبوه السلطان مراد وبعث إليه بعالم له مهابة وله جلال وأعطاه قضيبا يعني عصا السلطان أعطى للشيخ عصا أعطاه قضيبا وقال له اضرب به ولي العهد اضربه إن خالف أمرك أو تقاعس عن الحفظ والدرس فدخل الشيخ أحمد ابن إسماعيل القوراني إلى محمد الفاتح وهو بين بعض رجال الدولة وقد حمل الشيخ القضيب في يده وقال يا محمد إن أباك أرسلني إليك حتى أعلمك وإن خالفت أضربك فضحك محمد الفاتح من كلام الشيخ كأنه استخف به فانهال عليه الشيخ بالعصا ضربا فضربه والشباب ينظرون ضربا شديدا حتى خافه من يومها وهابه وما خالف له أمرا وحفظ القرآن كله منه في مدة يسيرة الدرس هنا انظروا إلى حرص حكام المسلمين قديما على أن يحفظ أولادهم القرآن وعلى أن يتعلم أولادهم الحلال من الحرام وعلى أن يتفقه أولادهم في دين الله منذ نعومة الأظفار يوم يطلع الحاكم عارف ربنا أحل إيه وعارف ربنا حرم ايه وحافظ كتاب ربنا وحافظ آلاف الأحاديث من سنة النبي ويتعلم الفقه في الدين النهاردة قد تجد رئيس لا يحسن الوضوء قد تجد ابن رئيس لا يحفظ خمس صور من جزء عامة هذا زمان العز زمان الشرف كان عقل الرئيس وعقل عقل الحاكم يهيمن عليه قال الله قال رسوله كانت قلوبهم مفعمة بحب الإسلام بحب الشريعة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وحاربوا المصلين وأضاعوا الشريعة وحاربوا الشريعة وكرهوا الشريعة فجرى علينا من العار والشنار ما نحن فيه الآن تتلمذ أيضا السلطان محمد الفاتح على يد الشيخ الجليل آق شمس الدين وأتقن الفاتح التركية وأتقن الفارسية وأتقن الفرنسية وأتقن اليونانية وأتقن العربية وأتقن العبرية شوفوا الرئيس المسلم شوفوا الثقافة الواسعة حفظوا القرآن كله حفظ آلاف الأحاديث فقيه في الدين يتقن العربية والعبرية والتركية والفارسية والفرنسية واليونانية حاكم ثقافة واسعة تفقه على يد شيخه آق شمس الدين ولطالما تذاكر سويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في التاريخ لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها ولطالما راودا حلم فتح القسطنطينية ذهن الصغير محمد الفاتح كان يدرس التاريخ ويعرف أن أجداده الأوائل حاولوا فتح القسطنطينية كثيرا فاستعصت عليهم استعصت لحصونها الرهيبة استعصت لمانعها المائي الرهيب كان يعرف أن معاوية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أرسل جيشا بقيادة ولده يزيد لفتح القسطنطينية سنة 52 هجرية وكان في الجيش بعض كبار الصحابة كأبي أيوب الأنصاري فاستعصت عليهم ورزق أبو أيوب الشهادة ودفنا بالقرب من أسوار القسطنطينية حاول أجداده أيضا من بني عثمان أن, يفتح أن يفتحوا القسطنطينية كثيرا فاستعصت عليهم جميعا وهو ظل الحلم يراوده يتمنى أن ينال هذا الشرف يتمنى أن يحرز للأمة هذا النصر يتمنى أن يكون هو المعني بحديث النبي لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها نفسه يبقى هو ده اللي النبي مدحه ولنعم الجيش جيشها هذا وقد نشأ الفاتح على حب الجهاد دفع به أبوه إلى أمهر الفرسان حتى يتعلم على يديه فنون القتال والفروسية حتى إذا بلغ منها مبلغا عظيما قربه أبوه من مستشاريه من رجال دولته وترك له الفرصة ليبدي رأيه في بعض مشاكل الدولة حتى يسمع وحتى يتعلم الحنكة في تصريف أمور البلاد ده درس برضو أي أب بقول له اجعل ولدك الصغير يجلس مع أصحابك الكبار أشعره أنه رجل دعه يسمع ويتعلم اسأله عن رأيه انظر إلى أي مدى بلغ عقله افعل كما كان يفعل عمر عندما كان يجلس ولده عبد الله مع شيوخ الصحابة وكما كان يأذن لابن عباس وهو صغير أن يجلس مع شيوخ بدر افعل هذا وتعلم هذا واعلم أن النبي كان يعتني بهذا أردف ابن عباس خلفه وقال يا غلام النبي يهتم بتربية الناشئة يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الحديث حين تخطى الفاتح العاشرة من عمره بقى عنده 11 سنة بس أو 12 سنة حين تخطى الفاتح العاشرة من عمره عينه أبوه واليا على مقاطعة أمسيا ثم قائدا عاما لها 13 سنة 12 سنة بقى محافظ عينه أبوه واليا على مقاطعة أمسيا بعدما ظل يراقبه ويحنكه ويعلمه ورضي به جعله مع بعض مستشاريه يرعون شأنه واليا على مقاطعة أمسيا في عام 848 هجرية استدعى السلطان محمد استدعى السلطان مراد ولده محمد الفاتح لتسليمه مقاليد السلطنة كلها حين تخطى العاشرة خلى والي على أمسيا وبعدين لما بقى عنده 14 سنة خلاه السلطان على الدولة العثمانية كلها استدعاه وسلمه مقاليد السلطنة في أدرنة عاصمة العثمانيين آنذاك كان سنه قد ايه وقتها 14 سنة بس مش زي عيالنا 14 سنة بس مش زي اللي عنده النهاردة 20 و30 سنة أحيانا ما هو سيدنا أسامة بن زيد برضه قاد الجيوش وكان في جيشه أبو بكر وعمر وسنه 18 سنة ده أسامة بقى تربية النبي محمد تربية زيد بن حارثة وده محمد الفاتح تربية السلطان مراد الثاني وستسمعون أن الوالد ما جامله بل كان مصيبا عندما اختاره وهو ما زال في شرخ الشباب استمر الشاب أبو 14 سنة عاما كاملا يدير أمور الدولة فأعاد تنظيم إدارة الدولة واهتم كثيرا بالأمور المالية وعمل على تحديد موارد الدولة وطرق صرف موارد الدولة وبطريقة تمنع الإسراف والبزخ والنهب والسرقة ثم ركز على تطوير الجيش فوضع سجلات خاصة للجند وزاد من رواتبهم واشترى لهم أحدث الأسلحة المتوفرة في العالم في هذا الزمان ثم نظر في شأن الولاة المحافظ فلان المحافظ علان نظر في شأن الولاة أقر منهم الأكفاء أهل العدل وعزل من ظهر منه تقصير أو إهمال أو فساد ده كله عمره كم سنة؟ 14 سنة وبعد عام من العمل الدؤوب الدائم الذي رتب فيه محمد الفاتح أمور الدولة فجعلها على أحسن ما يكون أرسل إلى والده مراد الثاني يا أبي تعالى وتسلم مقاليد السلطنة فأبى أبوه قال لا أنا اعتزلت خلاص فأبى أنت الآن خليفة المسلمين فأبى أبوه فأرسل إلي إن كنت تصر يا أبي على أن تبقيني على رأس السلطنة فإني أذكرك بما أوجبه الله على الرعية من طاعة ولي أمرهم وأنا آمرك أن تأتي وتقود الجيوش حتى تؤدب أهل المجر الذين نقضوا العهد وأغاروا على أطراف دولتنا انت رافض تتسلم طب انت قائد الجيش أنا بأمرك بالأمر خذ الجيش واخرج أدب هؤلاء فلما جاءت الرسالة إلى الوالد صر وقال السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ثم قاد الجيوش لتأديب المجر الذين غدروا بال- في العهد مع المسلمين بإيعاز من البابا الذي أمرهم بالخيانة في هذا الزمان وكانت معركة اسمها فارانا انتصر فيها المسلمون على المجر نصرا كاسحا انتصر فيها المسلمون على المجر نصرا كاسحا ده كان امتى معلش شوية تواريخ كده معلش 10 نوفمبر 1444 ميلادية يوافق 28 رجب 848 هجرية ثم توالت آه، آه، الانت- الانتصارات من الوالد أخمد الفتن وفتح بعض البلاد إلى أن مات أبوه رحمه الله تعالى في 7 فبراير عام 1451 الموافق 5 محرم 855 هجرية مات أبوه وبويع للمرة الثانية لمحمد الفاتح بالخلافة ودانت له كل الأمور وأمسك كل أطراف الخيوط للدولة في يده سنه كم سنة وقتها حوالي 21 سنة 21 سنة 21 سنة أراد أن يبدأ خطة فتح القسطنطينية عمل إيه؟ أخذ محمد الفاتح بعد وفاة الوالد يستعد لفتح ما بقي من بلاد البلقان ولفتح القسطنطينية هذا الحلم الكبير الذي يراوده منذ نعومة الأظفار فعمل واحد على تقوية الجيش العثماني حتى بلغ تع- تعداد الجيش في هذا الزمان ربع مليون مقاتل وده كان عدد في الزمان ده مهول لا يساويه ولا يدانيه أي عدد جيش في أي دولة في العالم وبعدين أمدهم بأحدث الأسلحة المتاحة في زمانهم مش ربنا قال للي عايز ينتصر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هكذا فعل محمد الفاتح الذي يحفظ القرآن ثم بث فيهم روحا معنوية عالية وغرس فيهم حب الجهاد وذكرهم بأحاديث النبي في فضل الشهيد وفي فضائل المجاهدين ثم خصهم بحديث النبي الذي قال فيه لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها إيه كمان أمر العلماء أن ينتشروا بين صفوف الجند يحفظونهم القرآن يفقهوه يفقهوهم في دينهم يعلمونهم من سنة النبي محمد يبثون فيهم روح البطولة يقصون عليهم مغازي رسول الله محمد يحدثونهم ب- عن الأبطال الفاتحين عن خالد بن الوليد عن سعد بن أبي وقاص عن عمرو بن العاص عن صلاح الدين الأيوبي هي دي الجيوش المنتصرة التي تتربى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وبعدين بدأ في الدراسة والتحليل قبل وضع الخطة لفتح القسطنطينية كان يمضي الساعات الطوال يدرس ويحلل وينظر ويستشير ويسأل يمضي الساعات الطوال وهو يدرس خريطة القسطنطينية الجغرافية ليعرف ما هي نقاط الضعف وما هي نقاط القوة في تحصينات هؤلاء وفي دفاعات هذه المدينة وبعدين بعث بعض رجاله فتسلل ليلا عبر الخليج المائي وكسر قطعة من الحجارة التي بنيت بها أسوار القسطنطينية وجاءه بالحجر لينظر من أي أنواع الأحجار هو وكيف يمكننا أن نحطمه وما هو السلاح الفاعل الفعال الذي يدمر هذه الحصون وهذه القلاع دراسة رجل عسكري من الطراز الأول ثم وضع الخطة بدأ في بناء قلعة ضخمة على الشاطئ الأوروبي على خليج آه، البوسفور وشارك بنفسه في أعمال البناء حتى يمنع أي مدد عن الرومان إذا نشبت الحرب في خلي- خليج ضيق بينهم وبين القسطنطينية بنى عليه قلعة وعلى القلعة المدفعية أي سفينة تأتي بمدد للرومان أثناء الحرب يدمرها وعندما علم ملك الروم بذلك بعث إليه رسوله يقول ندفع لك الجزية على ألا تبني هذه القلعة فأبى أشد الإباء وبناها قلعة عظيمة وبنى بنفسه مع الجنود قلعة محصنة ارتفاعها 82 متر تخيل ارتفاعها 82 متر وأطلق عليها قلعة رملي حصار بالتركية وكان يبني بنفسه مع هؤلاء في هذا البناء وبعدين أي سفينة تريد أن تمر تدفع رسوم تدفع رسوم وعندما نشبت الحرب أغلق هذا المضيق ومنع أي سفينة تأتي إلى هؤلاء والتي كانت تأبى كانت المدفعية تتعامل معها وبعدين اعتنى عناية خاصة بصناعة المدافع شوفوا دولة الإسلام وقتها عندها تقدم تكنولوجي عندنا مدافع مش عند أي دولة أوروبية اعتنى عناية خاصة بصناعة المدافع التي سيدمر بها أسوار القسطنطينية أسوار حصينة جدا السور طوله ارتفاعه 15 متر وعرضه 10 متر تخيل عرضه عرض السور 10 متر وارتفاعه 15 متر ومن وراه سور تاني عرضه 10 متر وارتفاعه حوالي 20 25 متر مسألة صعبة جدا تحتاج إلى مدفعية من نوعية خاصة ولذلك اعتنى رحمه الله بصناعة المدافع التي سيدمر بها أسوار القسطنطينية فبعث إلى مهندس مجري اسمه أوربان مهندس من المجر اسمه أوربان كان أوربان هذا بارعا جدا في صناعة المدافع فأكرمه وأعطاه كل ما يريد وأعطاه كل الإمكانيات حتى يصمم مدافع قوية تستطيع هدم هذه القلاع وتحطيم هذه الأسوار وفعلا صمم أوربان هذا مدافع عملاقة لم تعرف أوروبا لها مثيل وكان أشهرها المدفع السلطاني مدفع الهاون مدفع ضخم جدا قطره قطره يمر منه إنسان تخيل ماسورة المدفع ممكن بني آدم يدخل يعدي منها كان قد إيه ده بقى وزنه مئات الأطنان مئات الأطنان قطره أقول يمر منه إنسان يجر هذا المدفع مئات الثيران حطينه على عجلات عشان يتجر ده محتاج له 200-300 ثور يجرونه وقد أشرف السلطان محمد بنفسه على صناعة هذه المدافع الدرس هنا إيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة نحن في عالم يا سادة لا يحترم الضعفاء نحن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء نحن في عالم لا يحترم الفقراء الفقراء والضعفاء لا يبكي على قتلاهم أحد ولا يلتفت إلى دمائهم أحد هل التفت أحد إلى قتلانا في بورما الذين أحرقهم أحرقهم عباد بوذا بالنيران وهم أحياء لا أبدا إذا قتل واحد من اليهود تقوم الدنيا ولا تقعد إذا قتل واحد فرنسي إنجليزي أمريكي إيطالي ألماني تقوم الدنيا ولا تقعد إذا قتل عشرة آلاف مسلم لا يلتفت لهم أحد لأنهم ضعفاء فقراء كليلون معدومون محمد الفاتح عمل بقول الله تعالى وأعده أي سلام يحتاج إلى قوة تحميه وأعده فينبغي على أي دولة تريد أن تكون مصونة ألا تغفل أبدا عن حماية أمنها بجيش قوي بجيش قوي بجيش قوي وبصناعة قوية وبتعليم قوي وباقتصاد قوي وبوحدة في الداخل قوية النهاردة معظم مصانع العرب بتعمل لبان وشوكولاتة بتعمل لبان وشيبسي ولا حول ولا قوة إلا بالله كل حاجة بقت صيني الساعة صيني والطاقية صيني والتوب صيني وسجادة الصلاة صيني والسبحة صيني طب واحنا بنعمل ايه بناكل كبسة ومندي وبنشرب شاي وبنلعب دومينو وطاولة وشيش بيش وطول النهار آه جبنا جون آه جبنا جون ده اللي احنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله كان يعمل مع جنوده بنفسه ده درس تاني لكل قائد كل حاكم ينبغي ألا يبني الحاكم بينه وبين رعيته حائطا من حديد ينبغي أن يشعر الناس بأن حاكمهم يجوع إذا جاعوا ويعرى إذا عروا يجب أن يشعر الناس بأن الملوك والأمراء لم يخلقوا من ذهب ولم يخلقوا من مسك بل هم خلقوا من تراب كأمثالنا محمد الفاتح شغال بإيديه مع العساكر مش النبي محمد عمل كده برضه صلى الله عليه وسلم لما أمر بحفر الخندق مش كان بيحفر معهم بل كانوا يلوذون به عند المهام الصعبة لما عرضت لهم كدية لم تعمل فيها معاولهم قالوا يا رسول الله عرضت لنا صخرة عظيمة لا نقدر عليها فقام وأمسك بالفأس وسمى وبارك ونزل على الصخر فأهال الثلث الأول كثيبا مهيلا قال الله أكبر أوتيت مفاتح الروم ثم ضرب الثانية فحطم الثلث الثاني قال الله أكبر أوتيت مفاتح الفرس ثم نزل على الثلث الأخير فحطمه قال الله أكبر أوتيت مفاتح اليمن واحد قال له يا رسول الله انظر لقد ربطت على بطني حجرا من شدة الجوع فقال له النبي بل تعالى وانظر إلي فوجد أن النبي قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المسجد فكان يحمل معهم التراب ويحمل معهم الحجارة حتى غطى التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح برضه كان شغال معاهم بإيديه رأته أمه أم السلطان رأته أمه يقطع الشجر مع الجنود ويحمل جذوع الشجر على كتفه بنفسه وهو أمير المؤمنين فقالت له أمه لما كل هذا العناء فقال يا أماه هذا العناء في سبيل الله وهذه السيوف التي نحملها ليست للزينة وإنما للجهاد في سبيل الله عمل ايه تاني محمد الفاتح رتب الجيش عدد جيشه بقى ربع مليون احدث الاسلحة موجودة بنى قلعة حتى على الشاطئ حتى يمنع الامدادات عن الرومان عمل ايه كمان عمل اسطول بحري ضخم لان القسطنطينية لان القسطنطينية مدينة بحرية لازم يحاصرها من البحر ومن البر صنع أسطولا ضخما بلغ تعداده كما يقول بعض المؤرخين 400 سفينة حربية الله وبعدين أعلن الجهاد يبقى الجهاد ده محتاج إعداد مش يلا هنجاهد طب نجاهد بس هل أنت مستعد للجهاد مش لازم الأول وأعده محمد الفاتح رتب كل الأوراق وهيأ الأمور وبعدين أعلن الجهاد أعلن الفاتح الحرب على القسطنطينية في عام 856 هجرية وبعث رسوله إلى ملك الروم يقول له إن السلطان محمد يأمرك بالتسليم والتفاوض حقنا للدماء فاستهزأ ملك الروم برسول السلطان محمد الفاتح وقال له يا هذا يبدو أن محمدكم هذا ما زال صغيرا لا يعرف شيئا ما هذا الذي يهذي به سلطانكم لقد جاء أجداده إلى هنا وعجزوا جميعا وعادوا ولم يفعلوا شيئا أيظن سلطانكم أن أسوار قلاعنا كأسوار حديقته هو الرئيس بتاعكم ده بيخرف فاكر حصننا زي سور الجنينة بتاع سعادته أيظن سلطانكم أن أسوار قلاعنا كأسوار حديقته أتعرف هذه الأسوار السور عرضه عشرة أمتار عرض عشرة متر وارتفاعه خمسة عشر مترا ومن خلفه سور عرضه 15 متر أكبر وارتفاعه 20 متر ثم بيننا وبينكم هذا الخليج وقد جعلنا في هذا الخليج سلاسل حديدية مربوطة على بكر وهي في قاع الخليج إذا أردنا أن نمر سفينة أرخيناها فكنا البكر سلاسل تنزل في القاع السفينة تعدي وإذا أردنا أن نمنع سفينة رفعنا السلاسل فمنعناه لا هتعرفوا تقولنا من البر ولا من البحر ولو اجتزتم السلاسل فينتظركم بعدها في الخليج أربعمائة سفينة بحرية تحولكم إلى كتلة من النار مدينة صعبة جدا استعصت على عشرات القادة فرجع رسول محمد الفاتح بجواب ملك الروم له وبعدين عمل تاني امبراطور الروم الخيبان استغاث امبراطور الروم بالبابا وكان البابا مذهبه كاثوليكي وكان ملك الروم مذهبه أرثوذكسي ما هو النصارى مش على ملة واحدة بعضهم يكفر بعض بروتستانتي والكاثوليكي والأرثوذكسي وده بيكفر ده يعني بعض النصارى بعض النصارى بيكفروا بعض ده بيكفر ده وده بيكفر ده سؤال بابا الفاتيكان عندما زار مصر لماذا لم يستقبله البابا شنودة لأنه كافر عنده هو عنده في مذهبه أنه كافر سؤال ليه نصارى أوروبا قطعوا بعض ودبحوا بعض على اختلاف مذهبي بين البروتستانت والكاثوليك بيكفروا بعض على أي حال استغاث إمبراطور الروم بالبابا والبابا كان كاثوليكي وإمبراطور الروم أرثوذكسي وكان بينهما عداء شديد لاختلاف المذهب وده بيكفر ده وده بيكفر ده فوافق البابا على مساعدة إمبراطور الروم لصد المسلمين على شرط إيه هو؟ توحيد الكنيستين فوافق إمبراطور الروم فبعث البابا مندوبا عنه يخطب في كنيسة آيا صوفيا الأرثوذكسية والمندوب بتاع البابا كاثوليكي فأغضب هذا جمهور الأرثوذكس الرومان حتى قال بعض زعمائهم عندها إنني أفضل أن أشاهد في ديارنا العمائم التركية على أن أشاهد القبعة اللاتينية بقول لك بيكفروا بعض المهم هذا ما فعله إمبراطور الروم طب ماذا فعل الفاتح على الجانب الآخر انطلق الجيش بعدما مهد له الطريق انطلق حتى وصل الجيش إلى مشارف القسطنطينية يوم الخميس 6 إبريل 1453 ميلادية كان جيش الإسلام قد إيه؟ قلت لك ربع مليون جندي يقودهم بنفسه في أول الصفوف السلطان محمد الفاتح أبو 22 سنة وبعد صلاة الفجر ألهب الشيخ آق شمس الدين شيخ محمد الفاتح ومؤدبه ألهب مشاعر الجيش بحب الجهاد ألهب المشاعر بالحديث عن الجهاد في سبيل الله وبفضل الشهيد عند الله عز وجل ثم اصطف الجيش ووضعت المدافع ثم جاء الأمر من السلطان بالضرب في اتجاه أسوار القسطنطينية وظل الحال على هذا لمدة 53 يوم قصف وقتال بالنهار ومحاولة لاقتحام الحصون 53 يوم قتال بالنهار وراحة بالليل قتال بالنهار وراحة بالليل مع استمرار الحصار من البحر ومن البر مستعصية وفي هذه الأثناء بقدر الله تم اكتشاف قبر أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى سيدنا أبو أيوب لما مات قال للمسلمين ادفنوني عند أقرب نقطة من أسوار القسطنطينية جنود محمد الفاتح وقعوا على قبر أبي أيوب الأنصاري أثناء الحصار فاستبشر الجيش كله خيرا بذلك وبعدين كلما حاول الأسطول البحري الإسلامي أن يقتحم الخليج ليقصف القلعة من البحر عجز ليه؟ قلت عشان السلاسل سلاسل مرخاة في قاع الخليج بمئات أو آلاف الأمطار مربوطة على بكر وجنود أشداء يسحبونها إذا شاءوا إلى أعلى فيمنعون السفن ويرخونها إذا شاءوا لأسفل فيمرون السفن السلاسل منصوبة مئات السلاسل تعجز أي سفينة أن تعبر مش عارف يعمل حاجة فاستخار الله عز وجل فألهمه الله عز وجل بفكرة لم يفعل بها أحد أبدا قبله فكرة عسكرية عبقرية خطيرة جدا عمل إيه اسمعوا العجب اسمعوا كيف كانت عقول أجدادكم تعمل اعرفوا كيف صنع أجدادكم المجد لهذه الأمة أمرهم برص آلاف من جذوع الشجر في صفوف منتظمة قطع الشجر قطع قطع قطع من الغابات ورصوا كده ورا بعض آلاف جذوع الشجر جنب بعض وبعدين على طول الخليج الشجر مرصوص كده مسافة قد ايه يعني 8 ميل انا عايزك تستشهد عايزك كده تشوف بخيالك الصورة معايا انا شايفها دلوقتي على طول الخليج جذوع شجر مرصوصة جنب بعض جنب بعض جنب بعض لمسافة 8 اميال عايز ايه يا محمد يا فاتح وبعدين امرهم بصب الاف الاطنان من الزيت والشحم على هذه الجذوع فاصبحت زلقة وبعدين امرهم برفع السفن من البحر وبسحبها بحبال على يد عشرات الآلاف من الجنود على هذه الجذوع التي أفرغوا عليها الزيت والشحم حتى تنزلق السفن أنت متخيل؟ ليه؟ عشان ينزلها في الخليج من بعد المكان الذي فيه السلاسل شفتوا الخطة؟ جذوع نخل عليها أطنان من الزيت والشحم مرصوصة على مسافة 8 ميل اسحبوا السفن عليها عشرات الآلاف من الجنود بيسحبوا السفن بحبال من كل اتجاه وبعدين نزل السفن في الخليج بعد المكان اللي فيه السلاسل كل ده حصل امتى؟ بالليل في ليلة ليلة لا فعلا فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشه دول أبطال فوجئ الرومان بأن السفن نزلت بعد المكان الذي فيه السلاسل وأصبحت قريبة من الأسوار وفي ساعة من الزمن 400 سفينة بتاعت الرومان بقت كتلة لهب مدفعية الإسلام أحرقتها وفحمتها وأغرقتها في ساعة وكبر المسلمون وبعدين سيطروا على المعبر المائي طب عايزين نقتحم المدينة بقى بعث عندها محمد الفاتح إلى إمبراطور الروم يعرض عليه التسليم والتفاوض حقنا للدماء وله الخيار أن يمكث في القسطنطينية معززا مكرما وله إذا شاء أن يرحل مع حاشيته فأبى ملك الرومان إلا القتال ليلة الهجوم وقف السلطان فأمر برفع مقام كل جندي يسبق إلى اختراق حصون القسطنطينية وأن يجرى عليه وعلى أولاده ما دام للدولة العثمانية سلطان في العالم رواتب عالية يا رجالة اللي هيقتحم الأسوار الأول أنا هرفع مقامه رتبته اتنين هعمله مرتب له والأحفاد إن شاء الله الحفيد المليون ما دام للدولة مكان في العالم إيه كمان قال أيها الرجال سأصوم غدا لله عز وجل وآمركم جميعا بالصيام أصبح الجيش كله صايم جيش موحدين يا أخي جيش يعرف ربنا هم دول اللي ربنا ينصرهم ف أصبح السلطان صائما وأصبح ربع مليون جندي صايم معاه وبعد الإفطار دعا السلطان ربه بالنصر مرغ وجهه في التراب ورفع يديه يدعو الله ويستنصره ويسأله الفتح والنصر والجنود خلفه ربع مليون وهم صائمون والصائم له دعوة مجابة آمين آمين آمين وبعد فجر اليوم التالي خطب فيهم ثم قال يا أبنائي يا رجالي يا جنودي ها أنا ذا قد بعت نفسي لله وأنا أنتظر الشهادة في سبيل الله فمن رغب منكم في الشهادة في سبيل الله فليلحق بي ثم كبر واندفع فاندفع الجيش من ورائه بعدما أثخنوا أسوار القسطنطينية بالمدافع بآلاف أو مئات ضربات المدافع حتى هدموا معظم أسوارها اندفع القائد أولا واندفع الجند من خلفه نصب الجند على أسوار القسطنطينية 2000 سلم خشبي ارتفاع بقول لك 15 متر 15 متر نصبوا 2000 سلم خشبي وصعد عليها الجند البواسل الشجعان حتى يقتحموا الأسوار فناولهم الرومان فناوشهم الرومان بآلاف السهام وصبوا عليهم آلاف القوارير من الزيت المغلي أصيب منهم من أصيب أحرق منهم من أحرق سقط منهم من سقط كسر منهم من كسر لكنهم صمدوا واستبسلوا حتى اقتحموا أسوار القسطنطينية وما هي إلا ساعات حتى رفع رفعت راية الإسلام خفاقة فوق أسوار القسطنطينية وما هي إلا ساعات حتى قتل جوستينيان جوستينيان قائد الدفاع عن مدينة القسطنطينية وما هي إلا ساعات حتى قتل الإمبراطور نفسه بنفسه وانتحر إلى الجحيم ثم رفرفت رايات الإسلام على أسوار القسطنطينية فلما رآها محمد خر ساجدا لله شكرا ما قالش أنا التكتكة الخطة الضربة العبقرية ناس مؤدبة مع ربنا خر ساجدا لله شكرا ثم دخل الجيش الفاتح يقوده السلطان محمد الفاتح هم يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يكبرون يكبرون تكبيرات الفتح وتكبيرات النصر دخل الجيش الفاتح وقد اجتمع القساوسة مع آلاف النصارى في كنيسة آيا صوفيا في رعب شديد وفي خوف وفي فزع يخافون من جيش الإسلام المنتصر فدخل عليهم الفاتح فأمنهم على صلبانهم وعلى كنائسهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم فلما سمع بعض القساوسة بهذه الأخلاق وكان قد اختبأ في بعض السراديب خرج وأعلن إسلامه أمام الناس الله أكبر الله أكبر يوم من أيام العزة أمنهم على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم وعلى أطفالهم قتل في فتح القسطنطينية أربعة آلاف من الرومان وأسر خمسون ألف وسمى محمد الفاتح القسطنطينية إسلامبول بقت بعد كده اسطنبول يعني ايه معناها مدينة السلام اسلامبول يعني مدينة السلام ديننا دين السلام تحيتنا السلام حتى السلطان الفاتح سمى عاصمة الدولة الإسلامية في زمانه مدينة السلام وبعد ذلك وبعد ذلك هنسمع اتصال محمود السلام عليكم عليكم السلام يا أبو حنفي كيف الحال يا شيخ الحمد لله لو سمحت يا شيخ قول كنا عاوزين من حضرتك يعني توضح مسألة المسلسلات التركي حاضر المسلسل التركي بتاع سلطان سليمان ده مبينين ان الدولة العثمانية دي كلها يعني ايه عبارة عن ايه عبارة عن جواري واحد وحريم و- بيحب حريم وم- طب وصلت وحرام لك الرسالة.
مش حرام لك حاجة ماشي.
تجرف حاضر عاوزينك توضح يا شيخ ان دي اللي بيشغل مسلسلات ويتابع مسلسلات يا شيخ دي ماشي.
يعني بيعمل ذنب كبير مش طيب، بيعمل ذنب سهل حاضر يعني كده كده بيشوه الصورة العثمانية ماشي يا أستاذ وصلت الرسالة هقول لك إن شاء الله الشيخ نادي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً، ده يقول، أهلاً.
آه، شيخ موسى أهلا وسهلا والله شكرا الله نحبك في الله الله يحبك ويكرمك وربنا يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب يا رب يا رب ومعلش خدت بالك آه، أحب أقول رسالة للناس اللي هي عمالة تتظاهر دي هي الناس دي هي الوطنيين وإحنا يعني ال- ال- العبيد اللي هم بهدل الدنيا دول يتقوا الله في نفسهم وفي في في وفينا إحنا شعب مسكين شعب لا يملك له إلا قوت يومه ف- فليتقوا الله في أنفسهم واللي مؤجر من من هنا ولا من هنا يتقي الله ويعلم أن المال هذا زائل والله انها القنوات الفضائيه اللي عماله تصرخ ليل نهار دي في ال- في العربده وفي ال- في, في, في كلام ملوش لازمه آه، فليتقوا الله في انفسهم جزاكم الله خير وليعلموا انهم سيلقون الله عز وجل وسيقفون بين يدي الله عز وجل ويسالون عن كل هذا ربنا يهديهم ويصلحهم بارك الله فيك جمال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
شيخنا الشيخ مسعد اخوك مسعد معاك ربنا يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخبارك يا شيخ مسعد الحمد لله بخير
أسأل الله العفو والعافية يا شيخنا يا رب اعف عنا جميعا يا رب وعافنا جميعا يا اللهم رب.
ربنا يهدينا يا رب جميعا يا شيخ مسعد والله احنا في غفلة والله يا شيخنا في البلد في غفلة والله يا شيخ مسعد ربنا يصلحنا جميعا ويهدينا ويهدي بنا جزاكم الله دعوتك خير معانا بالله عليك يا شيخ ان شاء الله ان شاء الله كنت محتاج بس رقم الهاتف بتاعك يا شيخ مسعد خدوا من الكنترول الان خدوا من الكنترول الان الشيخ علي من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا شيخ مسعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني فيه
يا أخي والله أنا بدي أشوف هذا يعني الشيء هذا اللي عم يصير في ال- في الساحات القاهرة والله ماني راضي عنه يعني نعم يعني الرئيس السابق مخلوع زي ما يقولوا 30 سنة طغيان و- وقهر وظلم ما في حاجة يعني كل تعدى بسلام و- والناس كلها راضية لما قال را- جاء رئيس يعني مكرم وشريف زي الدكتور مر- مرسي نتمنى له التوفيق إن شاء الله والسداد والثبات يعني يخرج الناس للشارع ويعمل له مشاكل والله ماني راضي عنه يعني إن شاء حزين الله الأمر هذا لن يكون ربنا يهديك.
إلا الخير إن شاء الله إن شاء الله وأبشر أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مسعد أهلا يا أبا محمد الله يبارك فيك أهلا بك حضرتك آه، الله يبارك فيك حضرتك دلوقتي شايف الساحه قدام حضرتك من النشرات الاخبار المؤيده واللي معارضه طيب دلوقتي حضرتك ال- المجلس العسكري لما طلع زمان وحضرتك فاكر الاعلان الدستوري المكمل أيوة.
كويس كويس.
هل صباحي وهل البردعي اللي هو رايح عاوز يجيب هو يت- بيستعين بدل ما يستعين بالله عز وجل بيستعين بامريكا والاتحاد الاوروبي ان هم يضغطوا على الدكتور مرسي يتراجع عن الدستور ماشي الاعلان الدستوري اللي كمل الدك... اللي اللي قال الدكتور محمد مرسي كويس ليه ما قالش في الايام دي او حضرتك يا ريت ترد علي ليه طب ما اسمع قالش في الجواب.
الايام دي ماشي بالله عليك استنى شويه طيب طب أنا هرد عليك في آخر الحلقة بارك الله فيك عشان بس ما نطلعش بره الموضوع يا إخواني بارك الله فيكم استأنف بس قلت بعدما فتحت القسطنطينية وأصبحت عاصمة دولة الإسلام جن جنون أوروبا فتحالف ملك المجر كان اسمه لاداسيلاس مع ملك الصرب اسمه جورج بيراناكوفيتش فتحالفوا وعملوا جيش واحد عشان يقتلوا المسلمين فهزمهم محمد الفاتح هزيمة ساحقة ودفعوا الجزية وهم راغمون وبعد ذلك اسمع العز بقى فتح رومانيا وفتح ألبانيا وفتح يوغوسلافيا وفتح المجر وفتح آثينا وفتح بلاد اليونان وحارب الألمان فهزمهم ودفعوا الجزية وحارب الإيطال فهزمهم ده كله ده كله ودخل إلى جنوب إيطاليا فعلا جنوب إيطاليا فعلا دخل إليها في مدينة أتورناتو أنا ما كنت في ألمانيا في مدينة ميونخ أحد الإخوة قال لي في كنيسة أثرية هنا عايز أفرجك عليها قلت له هتدخلني كنيسة أعمل إيه فيها بس قال لي عايز أوريك حاجة هذا رأيته بعيني فدخلت فوجدت داخل الكنيسة راية مكتوب عليها نصر من الله وفتح قريب داخل الكنيسة فبقول له إيه دي قال هذا من زمان الخلافة العثمانية وصلت جيوش الإسلام إلى هنا الله أكبر أي عز وأي مجد دخل إلى جنوب إيطاليا بجيش الإسلام وأصبح الفاتيكان على بعد عدة كيلومترات في متناول يد محمد الفاتح وأصيب البابا بالرعب والذعر إلى أن جاءت الخيانة كيف مات؟ عرض أهل البندقية إيطاليا على طبيبه الخاص يعقوب باشا وعم يعقوب ده واحد أصله نصراني ادعى الإسلام وكان من الخونة عرض عليه هؤلاء هو كان أصله من هناك من إيطاليا أن يقوم باغتيال سلطان المسلمين محمد الفاتح ففعل كان يدس له السم شيئا فشيئا ليقتله بالتدريج فلما علم أنه سينطلق بجيشه إلى إيطاليا وقد دخل جنوب إيطاليا فعلا وأصبح قريبا من الفاتيكان زود الجرعة فأتى على نفس محمد الفاتح فمات رحمه الله مسموما مات مسموما في 4 ربيع الأول 886 هجرية عن عمر يناهز 53 سنة وقبض على يعقوب باشا وقتلوه بعد كده محمد الفاتح هو بيموت جاب ابن السلطان بيزيد فوصاه اسمعوا قال له ايه قال وهو يموت له يا بني ها أنا ذا أموت تاركا ورائي كل النعم الجليلة التي أكرمني الله بها شوف دولة الإسلام قد إيه العالم العربي كله في ظل الخلافة العثمانية ووصلوا بقول لك جنوب إيطاليا وألبانيا ورومانيا ده كله في إيديا ها أنا ذا أموت تاركا كل هذه النعم الجليلة التي أكرمني الله بها إلى نعم أكبر وأبقى عند الله يعني في الجنة فإن رغبت في اللحاق بي إلى رحاب الله فالزم طريقي واسلك سبيلي واعلم يا بني أن نشر الإسلام في الأرض هو واجب الملوك فاعمل على نشر دين الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا ثم مات رحمه الله تعالى هذا كلام موجز عن السلطان محمد الفاتح تاريخه فيه صورة مشرقة من أيام العزة من أيام السؤدد من أيام المكانة أسأل الله أن يجعل الفردوس مثواه وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول المسلسلات التركي ما احنا شوية المسلسلات الإيراني شوية المسلسلات ال ال المكسيكي شوية المسلسلات اللبناني شوية المسلسلات السوري وختمناها بالتركي وكل ما تخش بيت النهاردة تلاقي عيل اسمه مهند خلاص كلنا بقينا مهند بلد كلها بقت مهندة إنا لله وإنا راجعون مناظر زي الزفت ويعرضون التاريخ بطرق بطريقة مشوهة يا ناس خذوا دينكم من المشايخ من العلماء لا تأخذوه من الأفلام والمسلسلات بيقول عايزين كلمة عن الحاصل الآن شوف يا أخي الكريم كل هذا الضجيج وكل هذا العجيج سببه الوحيد والأول والأخير أن هؤلاء لا يريدون الإسلام حكما شوف مربط الفرس من الآخر كل هذا الضجيج وكل هذا العجيج لأنهم يكرهون شريعة الله يريدون الإسلام في المساجد الإسلام عندهم عبادات وبعض الأخلاق والآداب إنما الإسلام منهاج حياة الإسلام كتاب حكم الإسلام يقول كلمة في القضاء وكلمة في العسكرية وكلمة في الاقتصاد وكلمة في الدماء وكلمة في الأعراض لا الإسلام ماله مال الفن مال الإسلام بالفن مال الإسلام بالثقافة مال الإسلام بالإعلام مال الإسلام بالعسكرية مال الإسلام بالقضاء والقانون ومال الإسلام ده في الجامع بس وكذبوا جميعا النبي لم يكن إمام في مسجد يركع ركعات ويذهب لينام بل كان إمام وخطيب جمعة وقائد جيش وقاضي يقضي في الدماء والأموال والأعراض ورئيس دولة أعظم دولة عرفتها الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم أولم تقرأوا إن الحكم إلا لله كل الضجة دي عشان مادة تفسيرية في الدستور لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية كل الضجة دي أولستم مسلمون أولستم مسلمون أولستم تدعون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم هنقعد نلعب بقى القط والفار لجنة تأسيسية بجرة قلم تحل مجلس شعب يتصرف عليه 35 مليون جنيه يتصرف عليه 2 مليار جنيه ويشارك في الانتخابات 35 مليون مصري والمحكمة الدستورية تقول أولا القانون ده ماشي وبعد ما الناس تيجي الأغلبية إسلامية يحل هنقعد نلعب قط وفار لحد إمتى كان لابد لابد كان واجبا على الرئيس أن يأخذ هذه القرارات وقد تأخرت كثيرا تأخرت كثيرا لكنها في الاتجاه الصحيح فنحن معه وندعمه ونؤيده وأدعو كل أحد يحب الله ويحب رسوله ويريد الشريعة ويريد الخير لهذا البلد أن يدعمه وأن يؤيده وأن ينصره وأن يقف معه وأثمن كلام الشيخ حسان في الذي ختم به الحلقة قال نريد تجريد النوايا وإخلاص النوايا المناصب إلى زوال كل هؤلاء سيموتون معظم الذين يقفون الآن اللي عنده 80 سنة واللي عنده 85 سنة واللي عنده 78 سنة معظم هؤلاء غالبا لن يأتي عليهم عشرة أعوام في الدنيا 80 سنة عايز تاني يا عم هتقابل ربنا يا عم وقف في وجه شريعة ربنا ليه هتقول له ايه فأنا أقول لا بأس بحوار شامل بين المؤسسة الرئاسية وبين المخالفين لكن نحن مع هذا الرجل نؤيده ونعضده لا لشخصه إنما من أجل أن نحكم بشريعة الله طاقت أنفسنا إلى الشريعة عرفنا من الاشتراكية والناصرية والعلمانية عرفنا نريد شرع الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير